والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة الحقيقة النهاردة نبتدي بقى نخش الجنة ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة و... وسامحونا بقى تعبناكم في بعض الحلقات كده يعني بنمهد بس كده لدخول الجنة لأن على فكرة عشان نخش الجنة على طول مرة واحدة الموضوع ما يعني يعني ما فيش إنسان في الدنيا يتحمل هول هذه المفاجأة العظيمة ولذلك سبحان الملك لما المولى عز وجل بيعطي أدنى أهل الجنة أو آخر من يدخل الجنة مرة يقربوا من شجرة ومرة يقربوا من شجرة أحلى من الشجرة والمرة الثالثة شجرة ثالثة والمرة الرابعة على باب الجنة ليه لأن هو يعني زي ما بيقولوا التدرج في النعم يخلي الإنسان يشعر بقدر النعمة والتدرج في ان انسان يعني يرتقي من لذة الى لذة ومن نعمة الى نعمة ومن متعة الى متعة بيخلي الانسان يستشعر معنى المتعة ديت اما لو انه دخل مفاجأة كده على درجات الجنة الى غير ذلك ممكن المسألة هو لا يتحمل هول هذه المفاجأة ولذلك سبحان الملك حتى في مسألة اعظم لذة في الجنة اللي هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى احنا في الدنيا ربنا خلقنا على هيئة لا تتحمل لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولذلك لما سيدنا موسى طلب أنه ينظر ينظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف, فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقة أما في الآخرة ننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ونسعد برؤية المولى عز وجل في يوم المزيد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لأن ربنا بيهيئنا في اللحظة ديت وبيخلي أبصارنا توصل لمرحلة نستطيع من خلالها أن احنا نتلذذ ونتنعم بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة عن مفاتيح أبواب الجنة وعن أبواب الجنة نفسها سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مفاتيح أبواب الجنة فراح حبيبنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أن مفاتيح الجنة كتيرة جدا لكن أعظم وأغلى وأجمل مفتاح من مفاتيح أبواب الجنة اللي هو مفتاح التوحيد مفتاح لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حتى ولو كان من عصاة المسلمين ومن عصاة الموحدين فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لن يخلد موحد في نار جهنم أبدا حتى لو عوقب ببعض ذنوبه وقد لا يعاقب لأن الإنسان اللي بيذنب في حق الله سبحانه وتعالى هو يوم القيامة يقينا في مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه ورحمة الله عز وجل سبقت غضبه ورحمة الله عز وجل تغلب غضبه ولذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة نقل قول بعض أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قالوا لو شاء الله لغفر له بلا توبة ولكن الإنسان طبعا ما عرضش نفسه لأن هو ممكن يتغفر ولا ما يتغفرش لا الأصل في الإنسان أنه يطيع ربنا فلو وقع في معصية وما فيش حد في الدنيا معصوم إلا النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ففي في هذه اللحظة واجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى كل مفتاح في الدنيا لابد أن يكون له أسنان عشان نفتح بيها وده اللي بيفرق مفتاح عن مفتاح فالعلماء بيقولوا مفتاح الصلاة الطهور ومفتاح الحج الإحرام ومفتاح البر الصدق ومفتاح العلم حسن السؤال ومفتاح النصر الصبر ومفتاح المزيد الشكر وهكذا كل مفتاح له أسنان طيب وفي من ضمن مفاتيح الجنة بعد مفتاح التوحيد ومفتاح لا إله إلا الله مفاتيح كثيرة جدا لكن من أعظم تلك المفاتيح أيضا مفتاح الصبر سبحان الملك الصبر على إيه؟ الصبر على طاعة ربنا والصبر عن معصية ربنا والصبر على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى وفي صبر تاني صبر على عن زخارف الدنيا وزينتها وزهرتها الفانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من لبس الحرير في الدنيا حرمه في الآخرة أو لم يلبسه في الآخرة الرجل محرم عليه في الدنيا يلبس ذهب أو يلبس حرير أما المرأة فلها أن تلبس الذهب ولها أن تلبس الحرير لأن النبي خرج بالذهب والحرير وقال هذان حل هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكورها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة يبقى إذا صبر عن معصية ربنا وصبر على عن زخارف الدنيا وزينتها لأن أنت لما تصبر يوم القيامة سيقال لك ويقال لكل من صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على قضاء الله وصبر عن عن زهرة الدنيا وزينتها الفانية يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار حتى إن الفقير نفسه اللي اتحرم في الدنيا من متع الدنيا وزخارف الدنيا وزينة الدنيا يوم القيامة ربنا يكرمه يخش قبل الأغنياء في رواية بتقول انه يخش قبلهم ب 40 سنة وفي رواية بيقول بيخش قبلهم ب 500 عام ولما هنيجي نتكلم عن عن النقطة دي بالذات هنوضح ليه هنا النبي قال 40 سنة وليه هنا قال 500 عام هوضحها لكم في ساعتها لكن سبحان الله ليه يدخل قبل الغني لأن الغني اتمتع ويا ما عاش في نعيم فربنا يجبر كسر الفقراء يدخلهم الجنة قبل الأغنياء إما ب 40 سنة وإما ب 500 عام وده لبعض الفقراء وده لبعض الفقراء لأن يختلف حال الفقير عن الفقير الآخر ويختلف أيضا حال الغني مع الغني الآخر تعالوا نخش على أبواب الجنة ما دام معاك مفتاح لا إله إلا الله ما دمت أنت موحد ما دمت بتعبد ربنا وبتحب ربنا خلاص معاك مفتاح لا إله إلا الله هنبتدي نخش الجنة هنبتدي نخش الجنة لكن قبل ما نخش على أبواب الجنة عايزين نقف وقفة حلوة أو جميلة جدا بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الإمام ابن القيم بيوضح إن من كمال وتمام رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يا جماعة لما بيمنع عن العبد نعمة معينة ما بيمنعهاش إلا ويعوضه أضعافها بفضل الله سبحانه وتعالى فعلى سبيل المثال الجنين وهو في بطن أمه مصدر غذائي يا جماعة الحبل السري يعني مصدر واحد يأتي من حبل السري طعامه وشرابه ونفسه سبحان الملك فإذا من قطع الحبل السري ونزل الجنين وولد من بطن أمه قطع عنه سبب رزق واحد اللي هو الحبل السري فربنا يديه ضعف الرزق اللي هو إيه ثديين يرضع منهم يرضع من الثدي هذا فإذا أراد أن يبدل فيرضع من الثدي الآخر فربنا قطع عنه الحبل السري اللي هو مصدر الرزق الواحد واداله مصدرين للرزق اللي هم ثديين من أمه التي تحبه وتحنو عليه طيب عاش سنتين في حضن أمه يرضع ويتمتع بالقرب من قلب أمه بعد سنتين هيتفطم فربنا يخلف عليه بأضعاف الرزق ده هو كان ليه كم مصدر رزق مصدرين الثديين فربنا يرزقه بأربع مصادر للرزق طعامين وشرابين الطعامان هما الحيوان والنبات والشرابان هما الماء واللبن شفت قد ايه يبقى من حبل السري يقطع يبقى فيه ثديين الثديين خلاص الولد اتفطم يبقى ليه أربع أنواع من الرزق طعامين وشرابين خلاص الإنسان ده مات يدخل من أبواب الجنة الثمانية ودي كانت واقفة كده مع أبواب الجنة طب يا ترى أبواب الجنة كم باب؟ ثمان أبواب الثمان أبواب دول بيدخل منهم المؤمنون فقط؟ لا أمال مين بيدخل معهم؟ الملائكة قال جل في علاه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الله أكبر الأبواب دي قد إيه واسعة قد إيه أصل أهل الجنة أكيد برضو كتير يعني بالمليارات المليارات دي هتخش إزاي لو الأبواب مش واسعة هيخشوا ازاي في ظل هذا الضيق لا ده الابواب لا تخطر على قلب بشر ده الباب الواحد ممكن يوصل اتساع الباب الواحد ما بين مكة وبين بلاد الشام تخيل حضرتك آلاف الأميال دي سعة الباب الواحد مين اللي بيقول الكلام ده مش أنا والله ده حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين فوالذي في حديث الشفاعة فوالذي نفسي بيدي إن ما بين المصراعين من مصاريع أبواب الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرة تعالوا نكمل موضوع أبواب الجنة ولكن بعد فاصل صلى الحبيب تعالوا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتوا قد ايه حبايب قلبي قد ايه وسع باب الجنة اللهم بارك يا رب العالمين تخيلوا وسع الباب الواحد ما بين مكة إلى بصرة ما بين مكة وبلاد الشام ما شاء الله الحاجة الثانية العجيبة جدا ان النبي عليه الصلاة والسلام ده الكلام ده في الصحيحين في البخاري ومسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح ان النبي بيوضح قد ايه ان انت الباب دوت لو ركبت فرس سريع جريت من حلقة الباب ده لحلقة الباب ده توصل ما بين الحلقتين في 40 سنة وانت راكب فرس بتجري بيه سريع ليل ونهار لا تنقطع لمدة 40 سنة على ما توصل يعني طبعا حاجة أكبر كمان ما بين مكة وبلاد الشام يقول صلى الله عليه وسلم إن ما بين مصرعين في الجنة لمسيرة أربعين سنة الحاجة الجميلة قوي الرائعة أبواب الجنة فوق بعضها وأبواب النار ربنا يعافينا ويعافيكم تحت بعضها أبواب الجنة كل لما تطلع فوق كل لما الباب يتسع فالابواب عامله كده يعني الباب تطلع فوق يتسع ادي الباب الاولاني الباب اللي بعده اوسع كده الباب اللي بعده اوسع فكلما علت درجاتك في الجنه كلما دخلت من باب اوسع ما شاء الله فابواب الجنه تتسع كلما صعدت الى الى فوق ابواب الجنه مغلقه كانت في الدنيا ما بتتفتحش الا في مناسبتين يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع وطوال شهر رمضان فقط ايه الدليل على كده الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا صنف واحد إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء يعني خصام فيقال أنظروا يعني أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا الله أكبر يبقى اللي مخاصم أخوه وزعلان معاه بيتغفر لكل عبد مسلم كل يوم خميس وكل يوم اثنين كل يوم اثنين وكل يوم خميس إلا لو واحد مخاصم أخوه الاثنين دولت تتأجل المغفرة في حقهم فيقال أنظروا أجلوا هذين حتى يصطلحا لا تغفروا لا لده ولا هنغفر لده لحد ما الاثنين يتصالحوا ولا يحل لمسلم, لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ولذلك واحد مرة اتخاصم مع سيدنا علي بن أبي طالب فبيقول له يا علي ائتني فصالحني قال لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وأنت والله خير مني يا علي شوف الفهم الجميل فاوعى تخاصم اخوك عشان ايه عشان دنيا والله الدنيا ما تساوي جناح بعوضة وما تساوي ان انت تخاصم اخوك ولا ان انت تهجره ولا ان انت تزعل منه ده كان احد السلف يقول والله لو جعلت الدنيا كلها في لقمة فوضعتها في فم اخي ما كانت كافية انا ادعو له كل يوم بالجنة اابخل عليه بالدنيا هي دي الدنيا سبحان الملك يبقى ابواب الجنه تتفتح يوم الاثنين والخميس وفي شهر رمضان طول الشهر كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب طول الشهر ابواب الجنه مفتوحه لكن عند دخول المؤمنون الجنه كانت الابواب مقفوله فاول ما يوصلوا مباشره تفتح تبتدي تتفتح أبواب الجنة الملائكة يبتدوا يفتحوا أبواب الجنة قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان الملك طيب بعد دخول أهل الجنة إلى الجنة من أبواب الجنة الأبواب ده هتتقفل تاني لا خلاص ما دام المؤمنون دخلوا دخلوا الجنة خلاص تفضل أبواب الجنة مفتوحة على طول بعد كده لا تغلق أبدا خلاص بقى ما بقاش فيه لا شهر رمضان ولا يوم اثنين ولا يوم خميس خلاص الدنيا انتهت وما بقي إلا الجنة والخلود في الجنة فالأبواب تفضل مفتوحة طب ليه تفضل مفتوحة ليه أديك مثال بسيط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك لو انك دخلت فندق 5 stars او 7 stars فندق بقى عالمي كده ودخلت قعدت في الفندق الفندق ده على البحر او على النيل وفي مكان جميل جدا وخدمات ما شاء الله جه حبيت تخرج من الفندق تقضي مشوار او تقضي مصلحه او تخرج تتفسح في اي مكان فجيت تخرج فلقيت باب الغرفه بتاعتك مقفول ما ينفعش تخرج رغم ان انت قاعد في فندق جميل وما شاء الله وحمام فخم جدا وغرفه نوم جميله وكل المتعه اللي انت عايزها موجوده في الجناح بتاعك في الفندق لكن لمجرد إحساسك إن باب الجناح بتاعك مقفول عليك تحس كأنك مسجون حتى إن المثل اللي بيقولوه العوام يغور السجن ولو كان في جنينة صح كده؟ فإحساسك بإن أنت مقفول عليك يخليك تشعر إن أنت في سجن ولأن الجنة بتراعي جميع الجوانب النفسية والجسدية والمتع لابد أن تتكامل في قلب وجسد المؤمن في الجنة فروعية هذه الأشياء بأن أبواب الجنة بعد دخولك الجنة تفضل مفتوحة على طول عشان تشعر أن أنت قاعد في مكان بتتمتع فيه والباب مش مقفول عليك بل الباب مفتوح تعمل اللي أنت عايزه فده من ضمن الأشياء الجوانب النفسية التي تتمتع بها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى وفي باب مخصوص وأنت داخل الجنة أبواب الجنة ثمانية في باب مخصوص لبر الوالدين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن قال الوالد أوسط أبواب الجنة يعني أجمل باب من أبواب الجنة الثمانية هو باب بر الوالدين وفي باب مخصوص للصائمين يقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم وفي أبواب للصدقة وأبواب للصلاة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية فكمن فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد الله أكبر فأبو بكر الصديق بيقول له يا رسول الله فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية قال أجل وأنت هو يا أبا بكر الله أكبر سيدنا أبو بكر يدعى من أبواب الجنة الثمانية ربنا يرزقنا إياكم يا رب العالمين أن ينادى علينا يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية وفي باب مخصوص لمن لا حساب عليهم تعرفين يوم القيامة في ناس ستحاسب ثم تدخل الجنة وفي ناس تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب دول لسه هنعيش معاهم إن شاء الله في حلقة لوحدها في صنف مخصوص يخش الجنة لا يتحاسب ولا يتعذب على طول أول ما يبدأ الحساب يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فهناك باب مخصوص لمن لا حساب عليهم يقول جل وعلا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى يعني هم يخشوا من باب معين وفي نفس الوقت هم شركاء الناس في سائر الأبواب ده كان حديث بسيط جدا عن مفاتيح الجنة وعن أبواب الجنة قلنا الأبواب ثمانية وفي ناس يوم القيامة يا جماعة ربنا هيكرمهم يا رب اجعلنا وإياكم منهم في ناس هينادى عليهم من أبواب الجنة الثمانية وفي إنسان هيخش من باب مخصوص المهم في النهاية إن احنا نخش فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بتمنى يا جماعة إن برنامج يوم في الجنة يخلي فعلا الإنسان همته تعلى في العبادة وفي الطاعة وفي الدعوة إلى الله وفي فعل الخير وفي حب الخير للناس وفي حب الناس من حولنا إن احنا نتآلف ونتواد لعل وعسى ربنا يجمعنا مع بعض في الجنة ونستشعر نعيم الجنة وربنا يكرمنا كده ونسعد بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ونقعد معاه ونقعد مع جميع الأنبياء ونقعد مع سيدنا نوح ونقول له يا سيدنا نوح احكي لنا قصتك ويا سيدنا موسى احكي لنا لما قابلت فرعون عملت ايه ولما جينا وراك عند البحر وكان عايز يقتلكم وانت ضربت البحر بعصاك وانفلق حصل ايه اوصف لنا بل ان احنا ممكن واحنا في الجنه نطلب من ربنا يخلينا نشوف الحاجات ديت كأنها قدامنا حقيقي وهنشوفها لأن لنا في الجنة ما تشتهيه الأنفس ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما يا رب العالمين ولقائنا إن شاء الله في الحلقة القادمة عن موضوع برضه في غاية المفاجأة وفي غاية الجمال وكل ما كان عن الجنة فهو جميل أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته